السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب مع هذا اللقاء المتجدد حول برهان جديد على إعجاز كتاب الله عز وجل ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله وثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله فوصلا بما سبق وعودا على بدء في الحديث عن الآية الكريمة وما لا تبصرون آية مستقلة من سورة الحاقة فلا أقسم بما تبصرون دي آية وما لا تبصرون آية وكأن الله عز وجل يختص بهذه الآية الكريمة أشياء كثيرة كثيرة في حياتنا لا نبصرها فيقسم الله عز وجل بها ونحن بهذا القسم في حلقة جديدة من الأقسام الإلهية الجليلة التي يقسم فيها الحق تبارك وتعالى بالآيات الكونية على صدق وعظمة وجلال الآيات القرآنية وكأن وكأني بالقرآن كون يضارع الكون المخلوق كون منزل يضارع الكون المخلوق وانظر إلى هذه التناسقات في الحمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور انظر إلى الحمد هنا على خلق السماوات والأرض والحمد هنا في بداية سورة الكهف على إنزاله الكتاب على عبده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انظر إلى تبارك الذي بيده الملك وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا انظر إلى تبارك وتبارك تبارك جلت قدرته وتبارك سبحانه وتعالى الذي الذي بيده الملك وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ملك وفرقان الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فكأن القرآن كون والكون كون هذا كون مخلوق وهذا كون منزل عظمة الكون المخلوق هي هي عظمة الكون المنزل آيات الكتاب المبثوثة في الكون آيات كتاب الله الصامتة وآيات كتاب الله الناطقة هذا يدلنا على أن عظمة القرآن من عظمة الخلق الذي ندندن حوله خلال هذه الحلقات المباركة وندلل بالقسم الإلهي الجليل أنه يقسم بالأمر الجليل على الأمر الجليل فهو الجليل جل وعلا الجليل جل وعلا يقسم بالأمر الجليل على الأمر الجليل أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أقسم تبارك وتعالى بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه, إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل بالطبع تحدثنا في حلقات عن مواقع النجوم تحدثنا عن الخنس الجوار الكنس بفضل الله وبنعمته وبمنته تحدثنا عن الطارق النجم الثاقب وتحدثنا عن الآية الكريمة فلا أقسم بما تبصرون وتحدثنا عن الآية الكريمة وما لا تبصرون في الحلقة الحالية نستكمل ما بدأناه عن الحديث عن ما لا تبصرون وقفنا هنا عند البكتيريا والطحالب والفطريات والفيروسات كائنات نعيش معها نعيش مع خلق الله ونسأل ونقول ما قاله الحق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذه هي الربوبية هذا هو توحيد الربوبية الذي يستدعي توحيد الألوهية توحيد الربوبية أن تعتقد في أن الله هو الخالق البارئ المصور يستوجب هذا أن توحده توحيد الألوهية فلا تتوجه بالعبادة إلى غيره تبارك وتعالى وما زلت أكرر وأريد أن أكرر ما زلت أكرر وأريد أن أكرر في كل حلقة أن هذه الحلقات حلقات في التوحيد حلقات في معرفة الحق تبارك وتعالى لأن الباب الأعظم الذي ندخل منه في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله هنا نحاول ونسأل الله التوفيق والثبات والسداد نحاول العلم بالله ونحاول معرفة الحق تبارك وتعالى فلن يعبد الله بحق إلا إذا عرف بحق البكتيريا من الكائنات الحية الدقيقة التي لا نبصر خلاياها المفردة بأعيننا المجردة والتي لم يتعرفها أو يتعرف عليها الإنسان إلا بعد اختراعه المجاهر الضوئية المركبة وإليكم الأمثلة أحبتي في الله المثال الأول صورة دي صورة لخلية بكتيرية دي صورة لخلية بكتيرية انت عارفين طول الخلية البكتيرية في المتوسط قد ايه طول الخلية البكتيرية واحد ونص مايكرو مايكرومتر واحد ونص مايكرومتر مايكرومتر واحد على ألف من المليمتر يعني احفظ الأرقام دي جيدا المايكرومتر واحد على ألف من المليمتر والنانومتر واحد على ألف من المايكرومتر يبقى عندنا النانومتر واحد على ألف من المايكرومتر والمايكرومتر واحد على ألف من المليمتر هنا بنرجع تاني للأرقام المتناهية في الصغر بعد أن أمضينا حلقات طويلة نتحدث عن أرقام متناهية في الكبر وهذا خلق الله خلق الله معجز في معجز في الأرقام الهائلة في المجرات والنجوم والكواكب اللي اتكلمنا عنها في حلقات مواقع النجوم والمسافات الخيالية تحدثنا عن المسافات الخيالية اللي بين النجوم وبين المجرات واللي في الأجرام السماوية وهنا نتحدث عن أرقام غاية في الصغر غاية في الصغر يعني احنا الأشياء الكبيرة أوي أوي أوي لا نبصرها الأشياء الصغيرة أوي أوي أوي لا نبصره وهذا هو عطاء الآية الكريمة فلا أقسم بما تبصرون الآية وما لا تبصرون 38 في الحق دي آية مستقلة ويعني أنا كنت أقرأ الآية ديت من فترة طويلة جدا منذ قراءة القرآن وكنت أعتقد أنها آية واحدة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إلى أن تدبرت فوجدت أن ما لا تبصرون آية مستقلة عشان نتكلم في هذه الحلقة على على الآية الكريمة ما لا تبصرون أشياء كبيرة قوي هنبصرها إزاي بالمجاهر الإلكترونية الرهيبة اللي هي التلسكوبات الفضائية عشان نشوف المسافات اللي بين النجوم والمجرات ما نشوفهاش وأيضا ما تناهى صغره لا نبصره الله أقسم بكلا النوعين من الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم ولا أقسم بما تبصرون ولو تبصرون برضو تقع على الآيات الكونية الكبيرة والآيات اللي بنتكلم عنها دلوقتي الخلية ديت الخلية دي معجزة الخلية ديت بقول لك واحد ونص ميكروميتر فيها مصنع كامل شوف كده هتلاقي هنا يعني السيتوبلازم وهتلاقي النواه اللي فيها ال DNA تعرف طبعا الكلام اللي مكتوب كله فرنساوي حتى ال DNA مكتوب اي دي ان اي دي ان لو انه فرنساوي وبعدين سيتوبلازم وبعدين عندك ال ribosomes ال ribosomes ديت اللي هي في الشمال من تحت مصانع تكوين البروتينات كل ده في الحيز الضيق الصغير ده وبعدين فيه ال membrane internal membrane وفي ال external membrane وفيه ال cell wall يعني اللي انا عايز اقوله احنا مش في حصة علم ولا في مدرج في كلية ولكن اللي انا عايز اقوله ان ان خلية ربنا سبحانه وتعالى خلية بكتيرية ربنا سبحانه وتعالى خلقها بهذا الحجم المتناهي في الصغر والذي لا يعلم كنهه إلا الله عز وجل وفيه من العمليات الحيوية وفيه من صنع البروتينات وفيه من التناسق بين الأعضاء اللي موجودة داخلها وفي صنع بروتينات وفيتامينات وإنزيمات وفي حاجة اسمها جولجي أباريتس بتتجمع فيه البروتينات والكربوهيدرات والليبيدز علشان تكون بعد كده الهرمونات وبعدين تكون الانزيمات المصنع الهائل ده هل تعلم عنه شيئا لو دخل جسمك علشان يسبب مرض ما من القادر عليه القادر عليه هو القادر على كل شيء انا بطلع من الحلقة بمعاني مش مجرد علم مجرد العلم الذي يؤدي إلى مزيد المعرفة بالله عز وجل ما ينقصنا حقيقة هو أن نعرف الله عز وجل حق المعرفة ربما كان هذا هو أعطاء الآية الكريمة وإذا مرضت فهو يشفين أن الذي يعلم كن هذا الحجم وحجم العمليات اللي فيه والقادر على أن يوقف عمله في أي وقت فلا يمرض ولا يسبب لك أذى هو الله عز وجل هو الله الذي يجب عليك أن تلجأ إليه في كل لمحة ونفس أن يكشف ما بك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير احنا الكلام كتير بس هن ايه عشان الوقت الصورة اللي بعدها كده دي برضو صورة لخلية بكتيرية برضو اوضح شوية من من الصورة اللي فاتت دي اوضح شوية من الصورة اللي فاتت لان فيها ال plasma membrane وفيها السيتوبلازم وفيها جدار الخلية وفيها جدار الخلية وفيه ال DNA ال DNA اللي هو انت قاري انت بتقراه كويس اهوت اللي هو الملفوف على بعضه ده ال DNA المعجزة الكبيرة جدا اللي فيها كل المعلومات الوراثية بتاع حضرتك وبتاع الخلية بقى هنا احنا ما كناش في الخلية البشرية الوقت كان في الخلية البكتيرية كل برضه الخلية البكتيرية فيها كل المعلومات الوراثية الخاصة بالخلية البكتيرية وال ribosomes تاني اهوت ribosomes اماكن توزيع تكوين البروتينات ودي ال flagella اللي هي بتحرك الخلية البكتيرية بتتحرك عن طريق ال flagella والاهداب دي الصورة اللي بعدها الصورة بعدها ممكن تعرضها يا استاذ محمد بس ايه نعديها برضو ان شاء الله اللي بعدها ان شاء الله ديت آه آه يعني الخلية اللي هي البكتيريا بتاعت مرض الجمرة الخبيثة الجمرة الخبيثة اللي هو الانثراكس آه ديت نوع من انواع ال bacilli يعني العصيات لان في cocci و bacilli ال cocci اللي هي الدوائر وال bacilli حاجة زي العصيات الصغيرة كده دي اللي بتسبب الجمرة الخبيثة ودي المرض المرعب يوما ما وما زال مرعب وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وطبعا الأشياء دي كلها لا تبصر إلا بالمجاهر الغاية في التكبير بتكرب بتكبر مئات بل ألاف المرات برضو ديت اللي بعدها سورة الخضرة ديت عبارة عن برضو الجمرة الخبيثة اللي بعدها السورة اللي بعدها يا أستاذ محمد خليك مع الصور دي برضو صور الجمرة الخبيثة برضو خلايا متناهية في الصغر فلا أقسم بما تبصرون أدي الفلاجيلا اللي طالعة منها وبتحركها بتتحرك ولها عالم يعني أمم أمثالكم لها عالم فيها فسيولوجيا وفيها كيمياء وفيها إخراج وفيها تمثيل غذائي وفيها تكوين بروتينات وإحنا مش عارفين حاجة خالص إلا أن نجاهر الله بالذنوب والمعاصي إلا من رحم الله عز وجل والله غفور رحيم ديت السورة اللي بعدها سورة بديعة جدا صورة بديعة جدا أحبتي في الله في التعاون بين البكتيريا وبعضها يعني وكأن البكتيريا هذه البكتيريا المسببة للأمراض وفي بكتيريا نافعة على فكرة هنتكلم عليها فيما بعد لما تيجي تدور تلاقي ان البكتيريا ديت بت بتسلف اختها حاجة اسمها resistance genes يعني جينات مقاومة مقاومة لايه مقاومة لعوامل الهلاك والفساد لها سبحانك يا رب سبحانك يا خالق يا عظيم في تكافل بين الكائنات المتناهية في الصغر عن طريق الحبل اللي انت شايفه الاخضر ده حاجة اسمها بكتيريا او بكتيريا cell donating resistance genes معناها خلية بكتيرية معطية لجينات المقاومة وادي ريسيبيانت بكتيريا سيل يعني خلية بكتيرية مستقبلة لهذه الجينات المقاومة يعني مين اللي علم الكائنات دي مع صغرها الشديد حجمها المتناهي في الصغر علمها هذا التكافل وعلمها هذه اللغة وعلمها هذه العمليات الحيوية البالغة التعقيد انها تفكر انها تبعت رسائل وتبعت رسائل بجينات مقاومة للمرض مقاومة للهلكها مقاومة لفسادها تبعتها لخلية بكتيرية اخرى عن طريق رسائل على المحمول المحمول هو ايه هو ال DNA strand اللي انت شايفه ده مش المحمول بتاعنا لا ده محمول من نوع خاص وتبارك الله احسن الخالقين خلاص يا استاذ محمد البكتيريا توجد في التربة وتوجد في الماء ومحمولة على هباءات التراب حاجات انت مش ما بتشوفهاش فلا اقسم بما تبصرون وتوجد على اجسادنا وملابسنا وفي امعائنا وفي انوفنا وفي فمنا وبين أسناننا وفي حلوقنا وبين أصابعنا وتحت آباطنا وعلى أطعمتنا وعلى أشربتنا وبداخلنا سبحانك يا رب هل أبصرت شيئا من كل هذا انت لو كنت أبصرت يبقى انت هتعيش في عالم أو في فيلم رعب لا تستطيع أن تأكل ولا تستطيع أن تشرب ولا تستطيع أن تفكر ولا تستطيع أن تبدع فمن رحمة الله هذه المخلوقات غير المبصرة غير المرئية لأنك لو رأيتها لكان جحيما قلبت حياتك جحيما لا تستطيع أن تعيش وسط هذا الكم الهائل وفي كل جزء من أجزاء جسمك وفي الهواء يعني أنت لو قدر لك أن تبصر هذا لعشت فيه يعني عالم رعب ولكن من رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات المتناهية في الصغر غير مرئية فلا أقسم بما, لا بما تبصرون وما لا تبصرون هذا مما لا تبصرون ويعرف الكثير من الناس عن البكتيريا أنها كائنات حية دقيقة ممرضة طبعا ولا يعرف وجود أنواع معينة من البكتيريا ورفيقاتها من الفطريات وبعض الكائنات الحية الدقيقة الأخرى لها منافع يعني في بكتيريا ضارة وفي بكتيريا نافعة البكتيريا النافعة التي تخلصنا من النفايات البشرية ومن أجسام الموتى من الكائنات الحية ولولا ذلك لتكدست الأرض شوف رحمة ربنا تاني احنا بنتكلم في الرحمة رحمت رحمته ان احنا ما بنشوفش الكائنات ديت ومن رحمته ان يسلطها على اجسام الموتى ولولا ذلك لتكدست الارض باجساد الموتى من لدن ادم حتى الموت لان بي مين اللي بيحلل اجساد الموتى من الانسان والحيوان والنبات و البكتيريا دي البكتيريا دي لها نظام انزيمي رهيب جدا جدا بيحطم وبياكل في كل الكائنات الحية اللي هي ماتت علشان يخلص الأرض منها وإن من التوازن البيئي المعجز في الخلق لله عز وجل وهو أرحم الراحمين الذي بدأ سورة الرحمن بقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ووضع ايه الميزان ده التوازن الميزان اللي هو يحقق الجمال في الكون ويحقق السلام في الكون ويحقق أن تعيش عيشة مستريحة من هذا التوازن أن بعض البكتيريا هذه تلك التي لا تبصرها تتسلط على أجساد الموتى فتهلكها ولولا ذلك لا تكدست الأرض بأجساد الموتى ثانيا في حاجة برضو مما لا تبصرون حاجة اسمها الفطريات الفطريات عيشوا معي خلق الله عز وجل أحبتي في الله الفطريات من الكائنات الحية الدقيقة التي لا نرى معظم أفرادها بأعيننا المجردة لكننا نراها إذا تجمعت على شكل أعفان على الخبز تعرف عفن الخبز لا فطريات ويصل وزن بعض أجناسها إلى الكيلوغرامات يعني ممكن تلاقي عفن نص كيلو وربع كيلو وكيلو كامل على الثمار المتعفنة وعلى الخبز المتعفن اللي هو عفن الخبز اللي احنا كلنا عارفينه وتسبب الفطريات العديد من الأمراض للإنسان والحيوان والنبات وتمتلك أقوى وأعظم جهاز إنزيمي تحليلي في العالم سبحانك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر تملك أقوى الكائنات الدقيقة دي ضعيفة جدا تمتلك أعظم جهاز إنزيمي تحليلي في العالم تفتت به الصخور والأخشاب والجلود والشعر والعظام والبلاستيك والزجاج وغيرها من من الأشياء الفطريات موجودة في التربة والماء محمولة على التراب في الهواء توجد على الأجساد وطعامنا وشرابنا وعلى النبات وعلى أجساد الحيوانات وإذا أردنا خلي بالك من المثل ده إذا أردنا أن نعرض عليك شريط فيديو مسجل للفطريات بحيث يبقى كل فطر أمامك خمس دقائق فقط لتتعرف عليه فإنك تحتاج إلى أكثر من سنة تجلس فيها ليل نهار دون أن يغمض لك جفن حتى تنتهي من هذا العرض الغريب الشيق الغرض من المثل ده عظم مخلوقات الله عز وجل وعظم أعدادها يعني لو قدر ان انت تجيب شريط فيديو فيديو عشان يعرض عليك انواع الفطريات الموجودة على الارض هتبص تلاقي ان انت عايز تقعد سنة كاملة عشان تشوف فطر فطر بحيث ان انت بس كل فطر يقعد قدامه خمس دقايق عشان تشوف اعداد رهيبة يعني المعنى اعداد رهيبة فكرني ده باحصائية تانية لعدد النجوم في مجرة سكة التبانة نرجع تاني للأعداد الكبير لو قدر لك أن تعد هذه النجوم يعني واحدة واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة لاحتجت إلى ألفي عام ليل نهار لكي تتم العدد هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فكرني ده بسبعون ألف ملك يدخلون البيت المعمور كل يوم لا يرجعون مرة أخرى فكرني ده بأن أمامك شريط فيديو لو شفت فطريات عدد الفطريات بحيث كل فطر يقعد قدامك خمس دقايق يبقى أنت عايز سنة كاملة عشان تتم العدد أإله مع الله بل هم قوم يعدلون هذا يعني صورة لأنواع الفطريات صورة لأنواع الفطريات بعض أنواع الفطريات برضو متناهية في الصغر صورة يا أستاذ محمد دي صورة لأنواع الفطريات على اليمين وعلى الشمال ما فيش ميكروميتر أقل من الميكروميتر أو واحد نص ميكروميتر أو الميكروميتر واحد على ألف مليمتر وفي نانوميتر الفيروسات برضو فيه بعدها صورة هي لعفن الخبز حاجات متناهية في الصغر يعني وفلا أقسم بما لا بما تبصرون وما لا تبصرون صور صورة لعفن الخبز اسمعوا بعدها اللي هي الصورة السمراء ديت صورة لعفن الخبز الصورة اللي بعدها مباشرة الصورة اللي بعد الصورة اللي فاتت هي ديت عشان تتأمل دقة خلق الله عز وجل وإن خلق الله كتير كتير كتير وده عطاء اسم الله الخلاق مش الخالق الخلاق يعني كثير الخلق كثير الخلق برضو الصورة اللي بعدها خليك معايا في الصور اللي عندي بقى مجموعة صور دي صورة برضو لبعض الفطريات وهات بقى صورة لخلية فطرية بعدها على طول بعدها على طول في صورة اهي خليك معايا شوية خليك معايا في الصورة ديت عشان تشوف ان فيه النواة هي نيوكليوس نواة وفيه ال cell wall اللي هو جدار الخلية وفي cell membrane جدار الخلية Golgi apparatus حاجة عظيمة ال Golgi apparatus ده او Golgi apparatus ده جهاز جول جولجي تقريبا ده اسم عالم ده مكان تجميع البروتينات او تكدس البروتينات والكربوهيدرات والدهون عشان تكوين مرحلة تحضيرية لتكوين الانزيمات الهاضمة والهرمونات وبعدين واخد ام واخد قطاع عرضي فوق كده علشان يقول ان ديت ديت الخليه بتاع النواه اما مكبرها فوق عشان تشوف داخل النواه ال nucleoli اللي هي الاجسام الصغيره وبعدين حاجه اسمها سبحانك يا رب growing tip يعني ايه كل ما بتمشي هذه الفطريات بيكون اذرع عشان تمشي بتتكون على طول بتنزرع فيها growing يعني ايه اللي هي الاطراف الناميه اطراف الناميه يعني في تكاثر مستمر وبعدين الميتوكوندريا اللي هي مصانع الطاقة ال ATP وال ADP الله هو انا غرضي بكله مش استعرض ال ال ال المكونات الخلية الفطرية هو الغرض كله ان ازاي الحجم الصغير ده في كل العمليات دي وازاي يستوعب العقل البشري ان داخل هذا الحجم المتناهي في الصغر ما لا نبصره هذه العمليات الرهيبة والمنظمة والمتناسقة وهل يمكن أن يدعي مدعي أن هذه العمليات يمكن أن تتم مصادفة أو خبط عشواء هل هناك عبث في خلق الله عز وجل هذا هذه اللغة اللي بين البكتيريا وبعضها اللي بتبعت رسائل بجينات مقاومة للهلاك وتستقبل رسائل بجينات مقاومة للهلاك التناسق واللغة اللي بين البكتيريا وبعضها مين اللي علمها مين اللي مين اللي علم البكتيريا واحد ونص ميكروميتر اللي علمها في هذه في هذا الحجم المتناهي في الصغر ما لا نبصره اللي علمها هذه اللغة واداها هذا العقل وهذا الهدى هذا بعض عطاء الآية الكريمة حينما سأل فرعون الطاغية موسى عليه الصلاة والسلام فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء بكتيريا والفطريات والفيروسات عوالم المتناهية في الصغر والعوالم المتناهية في الكبر أعطاها خلقها ثم هدى كل مخلوق لمهمته التي خلق من أجلها هل يمكن لعقل أن يستوعب أن كل هذا يحدث مصادفة قلت في الحلقة السابقة احترموا عقولنا كما أننا نحترم عقولكم احترموا عقولنا فلا تقولوا بالمصادفة لأننا حقيقة نحترم علمكم ونحترم عقولكم فلا تستهزئوا بعقولنا وتقولوا إنها عشوائية أو مصادفة هل يمكن أن تتم هذه العمليات الرهيبة كيميائية والفيزيائية والفسيولوجية اللي مليانة بها الكتب والمجلدات الرهيبة العلم الواسع ده ممكن يكون كل ده عشوائية وعبث العشوائية والعبث أرى أنه في عقولكم العابثة وفي أفكاركم العابثة وفي قلوبكم العابثة الصورة اللي بعدها بقى إن شاء الله آه في بقى هنا خلية الأسكارس فوق اهيت مكتوبة عليها 20 مايكروميتر قلنا المايكروميتر واحد على ألف من المليمتر اللي فوق شمال دي خلية الأسكارس الديدان ولبعض الخلايا الموجودة تحت الميكروسكوب ما نعرفش نشوفها إطلاقا إلا إذا كبرت بالمجاهر بعد اختراع المجاهر عرفنا عطاء الآية يعني عرفنا عطاء الآية بعد التقدم العلمي وهكذا كما قلت يمثل الإعجاز العلمي ثالثا الفيروسات بقى العالم الغريب بقى الفيروسات ده عالم في منتهى الغرابة والعجب الفيروسات دي كيانات مش كائنات الفيروسات تلك المخلوقات الدقيقة العجيبة التي لم يتعرف عليها الإنسان إلا حديثا فهي كائنات بحق عجيبة تجمع في إعجاز إلهي مدهش بين صفتي الموت والحياة ربنا سبحانه وتعالى بينوع في الخلق سبحانك ما خلقت هذا باطلا يعني بكتيريا ادي خلايا حية خلايا حية وفطريات خلايا حية هنا الفيروسات بقى لا هي حية ولا ميتة يعني حالة كده حالة بين الموت والحياة حالة بين الكائن والكيان انتوا عارفين الكيان زي الكيان المزروع في قلب الأمة الإسلامية الآن اسمه كيان احنا بنسميه كيان وسنظل نقول إنه كيان وسنظل نقول إنه مزعوم كيان مش كائن الكائن ده دولة دولة لها جذور ولها احترام ولها يعني تاريخ ولها تراث إنما كيان زي الفيروسات كده اسمعوا بقى الكلام الفيروسات هنا تجمع في إعجاز إلهي مدهش بين صفتي الموت والحياة هي كيان زي ما قلت في فرق بين الكيان والكائن هي حلقة اتصال بين عالمي الجماد والأحياء هي تتبلور كالمعادن الفيروسات ده عالم عجيب جدا بعض المركبات العضوية الميتة ويمكن إذابتها كما يذاب الملح والسكر منتهى الضعف عارفين فيروس الالتهاب الكبد سي لو نقطتين ليمون كده جم عليه هيموتوه خلاص شوفوا الضعف الشديد ولكن يفتك يفتك وما يعلم جنود ربك إلا هو ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين اللهم اشفي مرضى المسلمين نسأله في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يشفي مرضى المسلمين شوف يمكن إذابته كما يذاب الملح والسكر ولا تظهر أو لا تظهر أي نوع من الحياة إذ إلا إذا لامست خلية حية إذا لامست خلية حية تدب فيها الحياة يعني هي الفيروس حالة بين الحياة والموت زي ما قلت كيان لقيط زي الكيان المزروع اللي قلت عليه الوقت واللي انتوا كلكم عارفينه خلاص ولا يستطيع هذا الكيان أن يحيا إلا بحبل من الله وحبل من الناس كما أخبر الحق تبارك وتعالى في كتابه عن بني إسرائيل لا يستطيعون إلا بحبل من الله وحبل من الناس لا يمكن هو كيان متطفل ذاك انا دايما بشبهه بالفيروس هو. لما تيجي تقارن بينه وبين الفيروس هتلاقي هو نفس المطابقه لا تظهر اي نوع من الحياه الا اذا لامست خليه حيه حينما يلامس الفيروس خليه حيه تدب الحياه ويتحول الى كائن حي يتكاثر وينمو داخل الخلايا الحيه ما يعرفش يعيش لوحده ابدا ده كائن مستعمر خطير ناهب لثروات الشعوب شوف بقى صورة الفيروس يا محمد هتعرضها يعرضها دي صورة الفيروس structure of a virus ده الفيروس كيان كيان يعني ايه ما فيش فيها ما فيش فيه حياة ادي ادي ادي ال RNA اللي في النص اللي هو قلبه ال RNA اللي هي في النواة بتاعته ال RNA او DNA عارفين الفيروس يا دي ان ايه فيروس يا ار ان ايه فيروس ال RNA virus زي الفيروس سي DNA virus زي الفيروس بي مثلا يعني وال RNA virus زي الانفلونزا وهكذا وده ال envelope اللي هو الايه اللي هو الغلاف المحيط به وده ال matrix protein بس حكا- حاجه بسيطه جدا جدا ولكنه جند من جنود الله عز وجل هذا فيروس تاني برضه بنعرض صورته المهم الصور مهمة عشان تعرف يعني مدى دقة مخلوقات الله ومدى حقارة هذه الأشياء الصغيرة جدا ولكنها فتاكة بقدر الحق تبارك وتعالى برضو اللي بعدها صورة فيروس صورة فيروس اللي بعدها على طول صورة فيروسات متجمعة على خلايا هيت عشان أول ما تلامس الخلية الحية على طول تقوم متنشطة وجاية فيها الحياة طول ما هي بعيدة عن الخير الحية خلاص ميت أو ما بين الموت والحياة كما قلت يسمى كيان وليس كائنا أحدث العديد من الأمراض الفتاكة للإنسان والحيوان والنبات والبكتيريا ومع ذلك لم يمكن التعرف عليه فإذا كان طول الخلية البكتيرية كما قلت واحد ونص مايكروميتر والمايكروميتر واحد على ألف من المليمتر خلي بالك خلي بالك من الأرقام عشان تعرف مدى دقة خلق الله عز وجل خلاص فإن حجم هذا الكائن يعادل 60 نانومتر الستين نانومتر النانومتر واحد على ألف من الميكرومتر انت متابعنا في الأرقام دي يعني النانومتر واحد على ادي الم- ادي المليمتر احنا عارفين المليمتر الميكرومتر واحد على ألف من المليمتر النانوميتر واحد على ألف من الميكروميتر واحد على ألف من من الميكروميتر الفيروس بقى 60 نانوميتر فهو في داخل الخلية البكتيرية الدقيقة عشان أتش- أشبه لك المسألة زي البرتقانة دي الخلية البكتيرية حجم الفيروس بالنسبة للخلية البكتيرية زي حجم البذرة اللي داخل البرتقانة بالنسبة لحجم البرتقان ليه لان تح... البذره دي بالنسبه لحجم البرتقانه 60 نانومتر مثلا يعني فحجم الفيروس بالنسبه لحجم البكتيريا هو نفس حجم البذره بالنسبه لحجم البرتقانه شفتوا مدى الدقه والتناهي في الصغر خلاص لو مثلنا حجم البكتيريا برتقاله كبيره فان حجم هذا الكائن بالنسبه لك البذره إنه الكائن العجيب الذي ينفذ من مسام أدق من المر... أدق المرشحات البكتيرية التي تحتجز البكتيريا من السوائل عند تعقيمها بالتشريح يعني لما نجيب احنا س... مرشحات عشان نرشح المية من البكتيريا خلاص ال... ديت الكائن ده بينفذ من هذه المسام مفيش مسام بتحجزه ما ينفعش مفيش يعني لا يقدر عليه إلا من إلا الله عز وجل عايزين نلجأ لله عز وجل من خصائص هذا الكائن الحي أنه إجباري التطفل زي الكيان إياه اللي قلت عليه اللي مزروع في قلب الأمة العربية إجباري التطفل يعني إيه يحتاج إلى الخلايا الحية لإتمام عملياته الحيوية وذلك لغياب العضيات الخلوية اللازمة لإتمام العمليات الحيوية يعني عشان يتكاثر لازم يخش داخل خلية حية ما ينفعش لوحده يتكاثر هو يدخل داخل خلية حية يدخل لقلب الخلية الحية للنواة يسيطر على آه، مصنع او على يعني آه، صاحب القرار في الخلية الحية اللي هو الدي ان ايه يسيطر عليه ويشغله لمصلحته ويصدر له اوامر خاطئة عشان يتكاثر هذا الفيروس ده في الخلية ويبتدي يخرب في الخلية تماما لان هي دي الوسيلة الوحيدة علشان يحيا ويتكاثر وينمو ان هو يدخل اولا خلية حية ويسيطر على مركز صنع القرار فيها مركز صنع القرار في الخلية الحية النواة يسيطر على النواة ويبتدي يشغل الدين ايه لصالحه دي ببساطة عمل الفيروس ده ببساطة عمل الفيروس اسمع كده فهو انتهازي استعماري خطير يحدث عملية تطهير عرقي حيوي للخلايا التي يستعمرها حيث يسخر كل إمكانات هذه الخلية لمنافعه الشخصية فتنشغل الخلية المستعمرة في تلبية طلبات هذا المستعمر الاستيطاني الخطير هو ما يعرفش يعمل حاجة إلا إذا دخل خليه حيه لمسه يدب فيه الحياه يدخل اول ما يدخل على النواه على مركز صنع قرار يدخل على مركز صنع قرار يوجهه لصالحه يبتدي يدمر في الخليه ويطلع نسخ منه تطلع زي ما هنشوف دلوقتي احد هذه الكائنات اللي هو الفيروسات عالم عجيب وشيق وغريب يشبه مركبات الفضاء الحالي وله قاعدة بزوائد هنشوفها الوقت في الصورة هنشوفها في الصورة الوقت له قاعدة بزوائد مماثلة لتلك الزوائد التي تهبط بها المركبات الفضائية على سطح القمر يعني الفيروس له قاعدة وطالع منها زوائد كده الزوائد دي بيهبط منها هبوط مش اضطرار اختياري بقى على الخلية يلتصق بالخلية ويبتدي يخترق جدار الخلية بهذه الزوائد له وصلة عليا تحمل رأس مسدس الشكل وله مثقاب يثقب به جسم الخلية التي يتطفل عليه كل ده طبعا علماء الصدفة بيقولوا صدف كل ده صدف كل دول بيقولوا عليه صدف ما فيش خطة هيت ولا فيه ثقب ولا فيه زوائد ولا فيه رأس مثلث الشكل ولا فيه خطة شيطانية هي شط خطة فيروسية هي له مثقاب يثقب به جسم الخلية التي يتطفل عليه ويستخدم الزوائد للهبوط والالتصاق بالخلية وعنده آلية يخترق بها جدر حصون عائلة اللي هو العائل اللي بيتطفل عليه قلنا هو متطفل زي الكيان إياه ثم يصب جام غضبه ويدخل محتوياته الداخلية إلى جسم العائل العائل وجسم الخلية يعني البكتيرية وهنا تحدث عملية انتشار سريعة ورهيبة أشد من انتشار الغذاء في المستعمرة الضعيفة المنهارة وتقوم تلك الجزيئات باستغلال خيرات الخلية ومحتوياتها الحيوية ومراكز صنع القرار فيها فهمتوا عمل الفيروس يعني عمل بسيط بس عمل معقد جدا جدا ثم يصدر تعليمات خاطئة ومشددة تؤدي إلى تسخير محتويات الخلية المستعمرة لتكوين وحدات من الكائن الغازي يعني هو يصدر أوامر هو بيحتار مصدر صنع أو مكان صنع القرار مركز صنع القرار في الخلية اللي هو النواة يبتدي يصدر قرار بتعليمات انه يطلع النواة تطلع نسخ منه مش تطلع نسخ من جسم الخلية نفسها لا تطلع نسخ من هذا الفيروس الغازي الخطير وبعد أن تصبح الخلية المستعمرة قاعا صفصفا وتستهلك محتوياتها يفجر هذا الكائن جدار الخلية وينتشر في الخارج بالملايين في عملية غزو لمستعمرات خلوية أخرى وهذا يعيد هذا الكائن المسمى باللاقم البكتيري اللي هو البكتيريوفاج نفسه ويعيد انتشاره ويوسع مستعمراته ده سر انتشار ايه الفيروس الرهيب اللي هو بينتشر لانه هو يدخل الخلية زي ما قلت يسيطر على مركز صنع قرار يطلع مع التع... يصدر تعليمات لنواة الخلية انها تطلع نسخ منه بعد ما يطلع نسخ منه بالملايين يفجر الخلية ويطلع عشان يستعمر اخرى وهذا سر الانتشار الرهيب والسريع للفيروسات من القادر على وقف نشاط هذا الفيروس انه خالقه جل وعلا القائل على لسان ابراهيم واذا مرضت فهو يشفين انه القادر وحده على أن يوقف هذا الغزو الخطير والرهيب سبحانك يا رب لا حول لنا ولا قوة إلا بك ادي الصورة بقى اللي أنا كنت عايز أعرضها أستاذ محمد الصورة هيت آه ادي الزوائد اللي تحت هيت زي مركبات الفضاء وادي الرأس المثلث اللي فوق وادي المثقاب اللي بيثقب بيه جدار خليه وده ال DNA اللي هو في الشمال ده هو عبارة عن فيروس animal virus اللي فوق ده عبارة عن DNA اهوت نواة فيها DNA وال capsid يعني جدار ونواة انتهت القصة خلاص بس هو الشكل اللي كنت عايز اعرضه اللي هو هذه الزوائد زي مركبات الفضاء هي ديت اللي بتمكنه انه يهبط على جدار الخلية زي ما الطيارة او مركبة الفضاء بتبعد على سطح القمر بالظبط وبعدين مسقط تحت اهوت يثقب جدار الخلية ويدخل هو عينه على ايه عينه على النواة مين اللي عرفه النواة سبحانك سبحانك مين اللي عرف مكان النواة ليه ما راحش على السيتوبلازم ولا راح على الريبوزوم ولا راح على ال inclusion bodies ولا راح على الميتوكوندريا لا هو هو مين الفيروس المخلوق لمن لله الواحد الديان يعرف مكانه كويس قوي يعرف هو عايز ايه بالظبط يعرف النواه يروح على النواه عشان يسيطر عليه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والصوره اللي بعدها جميله جدا الصوره اللي بعدها بيبين لك هي الصورة دي بقى ادي هبط هبوط على الخلية ها اللي هو الفيروس اللي ركز بس يعني امعن النظر ادي الفيروس فوق اللي هو معمول عليه خمسة ده الشكل خمسة اهوت بالانجليزي هبط بالزوايد على الخلية خلي بالك ادي ايه ادي الخلية وادي ال DNA هو اللي هوت سيطر على ال DNA خلاص فحاجة من اتنين حاجة من اتنين اللي هو المسار اللي فوق او اللي تحت اللي فوق قام عامل نسخ منه اهو واحد اتنين تلاتة وقام عامل النسخ فجر نفسه وطلع تلات نسخ اي تانية بقوا ملايين بعد كده او يحصل له يقوم الخلية ايه حملات اسمها lysogenic cycle انها تعمل له امتصاص ويهلك طب احنا ربنا لو اراد خلاص عند اول مرحلة من دهيت تبص تلاقي الفيروس ايه انتهى لو اراد ولا رد لمشيئته بيبتدي يطلع بهذه الملايين ويفجر نفسه ويطلع دي طبعا اسمها ال life cycle اللي هي دورة حياة الايه الفيروس يتكون هذا الكائن بأشكاله المختلفة من غلاف خارجي يسمى ال capsid واحنا قلنا كيان مش كائن يحيط بالمحتوى الجيني الداخلي ال nucleic acid يا دي RNA يا DNA اما يعني هو عبارة عن غلاف خارجي اللي هو ال capsid وبيحيط بالمحتوى الجيني الداخلي يا اما دي ان ايه فيروس يا ار ان ايه فيروس فيروسات دي ان ايه او فيروسات ار ان ايه وده يحتوي الجينوم ال DNA وال RNA بيحتوي على الجينوم الذي يتكون من المواد الجينيه اللي هي genes اتكلمنا الكلام ده قبل كده متجمعه في الخيط الجيني ال RNA او جزيء DNA في مجموعات قليله اذا قارنت بالكائنات الحيه الاخرى ومن الفيروسات التي اجهدت الانسان وارعبته وحيرته وردعته عن الزنا فيروس فقدان المناعه المكتسبه اللي هو ال HIV human immune virus او ال human immunodeficiency virus المسبب لمرض الايدز والايدز الاي اي دي اس هي الحروف الاولى من هذا المرض اللي هو ال human immunodeficiency disease الذي يهدم برضه الفيروس ده الموجه اسمه الفيروس الموجه الفيروس بتاع الايدز ده بسم الله الرحمن الرحيم فيروس موجه لجهاز المناعة برضه يعني عينه على ايه جهاز المناعة ملوش دعوه بالقلب ولا الكبد الكبد فيروس C او D او فيروس C او B او E او D او هكذا يعني من اول A لغاية ايه دلوقتي او او على كلى او على لا الفيروس بتاع الايدز موجه من قبل الحق تبارك وتعالى وعارف رايح فين رايح على ال T وال B cells رايح على جهاز المناعة رايح على جهاز المناعة عشان جهاز المناعة ايه علشان جهاز المناعة هو الجهاز اللي بيتحكم في جميع انحاء الجسم جهاز المناعة هو الجهاز اللي بيتحكم في كل العمليات الحيوية فاول ما بي بيروح لجهاز المناعة بيبص تلاقي ان الجسم كله اصابه الايه المرض الذي يهدم المناعة الجسرية فتهاجمه البكتيريا والفطريات الانتهازية التي تنتهز فرصة ضعف جهاز المقاومة وتقضي عليه تقضي على الجسم هناك فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي والإنفلونزا وجدر الطيور يعني أول ما جهاز المناعة بيتأثر يبتدي الجسم يتهالك لأنه هو الجهاز الحافظ لكل أعضاء الجسم الجهاز الحافظ لكل أعضاء الجسم حينما ينهار تبتدي البكتيريا وجميع الكائنات الممرضة تدخل على الجسم تهلكه تهلكه بكثير من الأمراض وهذا هو سر إن, إن جسم المريض بالإيدز بيبقى نايم طريح الفراش لا حول له ولا قوة ولا حراك ولا حركة ولا أي حاجة دي فيروس الإيدز اهوت الصورة الصورة يا أستاذ محمد الصورة فيروس الإيدز أيوة ادي الفيروس الدقيق 60 نانومتر دي فيروس الانفلونزا اللي بعده على طول فيروس الانفلونزا اللي بعده على طول ايوه في حاجة اسمها الطحالب بس انا يعني تقريبا مش هلحق اتكلم في الطحالب ولكن ساذكر الآية الكريمة اللي انهي بها اذا كان في البرنامج لسه فيه وقت م? قال الحق تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض لم يقل الحق تبارك وتعالى يعلمها الله لا يأتي بها الله دي من دقيق اللفظ القرآني يأتي بها الله فرق هائل بين أن تعلم مكان الشيء وبين أن تعلم مكان الشيء وتكون في الوقت نفسه قادرا على الاتيان به يمكن أن تعلم مكان الفيروس مكان البكتيريا مكان العطب في هذا الجسم يمكن بالأشعة التلفزيونية بأشعة المجو... اللي هي الأشعة الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية أو ثلاثية الأبعاد أشعات والتقدم العلمي الرهيب ممكن بالرنين المغناطيسي ممكن بكل ما أوتي الإنسان الحديث من تقنيات علمية طبية مذهلة يمكن أن يصل إلى العلم بمكان هذا الكائن الدقيق اللي هو الفيروس أو البكتيريا أو أو ولكن هل يستطيع وهذا هو سر الآية الكريمة سر المعجز في الآية الكريمة هل يستطيع هذا الإنسان مع علمه بمكان هذا الفيروس أن يلتقطه من مكانه وأن يأتي به لا يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فالقادر وحده على أن يأتي بهذه الكائنات الدقيقة من أماكنها أو يوقف عملها أو يوقف نشاطها إنه الله وحده لا شريك له إن الله لطيف خبير لا تنسى أخي الحبيب أن هذه الموعظة اللقمانية الحكيمة المبدعة المعجزة الأخلاقية التي نفتقد إليها في كل وقت جاءت في بدايتها جاءت في بدايتها موعظة بعدم الإشراك بالله عز وجل وكأن بداية الموعظة تتناسق تناسقا معجزا مع نهايتها في تعريف الناس بربهم فهذه الحلقات أحبتي في الله ما زلت أؤكد على أنها سبيل لمعرفة الحق تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم في نهاية الموعظة يعرفه بأن الله لطيف خبير وهذا درس في مراقبة ال... في مراقبة الله عز وجل ودرس في معرفة الله عز وجل تعرف ولدك من هو الله عز وجل ومن ثم تعرف ولدك كيف يراقب الله عز وجل ومن معرفة الله عز وجل فيما يتعلق بموضوعنا أنه ما من شيء دق أو كبر يغيب عن علم الله عز وجل الإنسان بسمعه قاصر وببصره قاصر وبقوته قاصر وبعمره قاصر وبحجمه قاصر ولكن اتصاله بالله عز وجل يجعله أقوى المخلوقات على الإطلاق بتوحيده لله عز وجل فيقلب ذله عزا ويقلب ضعفه قوة ويقلب جهله علما هذا هو عطاء الآية الكريمة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون عطاء الآية الكريمة أيضا أننا سنظل في حاجة إلى الله عز وجل في كل لمحة ونفس وأن الذي يظن أنه في غنى عن الله واهم ولذلك قال الحق تبارك وتعالى القولة الفاصلة في هذا الشأن كلا إن الإنسان لا يطغى أن استغنى لا أن رآه استغنى طبعا أن رآه استغنى مفيش أن النون هنا مش هتظهر يعني هذه رؤيته لنفسه أنه مستغن عن الله عز وجل وإلا فالحقيقة الحقيقة أنه لا يمكن بحال أن يستغني عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك لا يستطيع أن يستغني عن الله عز وجل في حركات شهيقه وزفيره لا يستطيع أن يستغني عن الله عز وجل في دقات قلبه لا يستطيع أن يستغني عن الله عز وجل في جريان خلايا دمه في عروقه الحمراء والبيضاء والصفائح لا لا يستطيع أن يستغني عن الله طرفة عين في حركة بوله وهي خارجة من كليتيه لا يستطيع أن يستغني عن الله طرفة عين في مئات بل آلاف العمليات الرهيبة التي تحدث في كبده وفي طحاله وفي معدته وفي أمعائه وفي جهازه العصبي وفي جهازه البولي وفي جهازه التناسلي وفي مخه وفي أعصابه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى رأى نفسه مستغنيا رؤيته لنفسه رؤيته الغبية رؤيته المغرورة بأنه يمكن أن يستغني عن الله عز وجل هذا هو العطاء الثالث للآية بعد عطاء معرفة الله عز وجل بعد, بعد عطاء مراقبة الله عز وجل بعد عطاء عدم الاستغناء عن الله عز وجل ثم العطاء الرابع إذا كان كل هذا جديرا بالتأمل وجديرا بالتدبر وجديرا بإعمال الفكر فلما البعد عن الله عز وجل ولما معصية الله عز وجل ولما مجاهرة الله عز وجل ولما الإصرار المستميت على أن ننحي نظام الله أن يسود العالم وهذا هو النظام نظام الله في خلقه هو الذي يعلمنا أن نظامه بنفس الدقة وبنفس الإبداع وبنفس العظمة وبنفس الإعجاز بقي أن أحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأرجو أحبتي في الله أن تذكروا هذه العطاءات الأربعة وتكتبوها في نهاية هذه الحلقة وما زال في حلقة ما لا تبصرون كثيرا من الشرائح التي لم أعرضها ولكن الوقت لم يسعفنا ونسأل الله تبارك لم يسعفنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في وقتنا وأن يجمع أمرنا وألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من كرامة البلاغ عنه ولا من عز الجهاد بكتابه امتثالا لأمره فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وإلى لقاء في الجمعة القادمة إن شاء الله مع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
الرحمة روضتنا الكبرى وطريق المؤمن لليسرى فانهل